مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اول حاجه نقولها ما هي الخدمه ما هي الخدمه الخدمه ليست مجرد تدريس ولا مجرد تعليم ليست مجرد معلومات والا كانت عملا عقليا والا كانت ايه عملا عقليا انا دائما افرق بين كلمه مدرس وكلمه خادم افرق بين كلمه مدرس وكلمه خادم عندنا عشرات الالاف من المدرسين ولكن هل عندنا خدام كلمة خادم كلمة كبيرة السيد المسيح قال الحصاد كثير والفعل قليلون جايز انت تقول له يا رب دي كانت ايامك انت ما كانش عندك غير 12 واحد و70 وخلصنا على كده لكن عندنا دلوقتي عشرات الالاف في القاهرة بس ما يزيد عن ثلاثين ألف مدرس لكن برضو عندنا مدرسون كثيرون ولكن الخدام قليلون ليه بقى اولا الخدمه هي محبه محبه عميقه جدا داخل القلب محبه للملكوت محبه للناس محبه لله بهذه المحبه تريد خلاص كل نفس بهذه المحبه تريد خلاص كل نفس وتريد ان تربط كل نفس بمحبه الله هذه الخدمه لكن لو اقتصرت على درس بنحضره يبقى خرجت من الروح الى الحرف خرجت من الروح الى ايه الحرف محبه تفيض على الناس وتعمل من اجل الناس محبه تفيض على الناس وتعمل من اجل الناس ولذلك الخدمه هي فيض وعندنا مبدا كنا بنقوله من زمان لا يفيض الا الذي امتلا انسان امتلا وبيفيض على الاخرين الخدمة هي مغناطيسية إنسان ممغنط كل شخص يدخل في مجاله المغناطيسي ينجذب إليه وبالتالي ينجذب لربنا ولا يمكن أنه يخرج ولذلك الخادم الحقيقي خادم جذاب جذاب بالمعنى القوي أن يجذب كل واحد أجعلكما صيادي الناس يعرف يصيد كويس يعرف يجذب كل واحد لربنا مغناطيسية جبارة الخدمة هي غيرة مقدسة نار داخل القلب تتقد غيرة بيتك أكلتني من يفطر وأنا لا ألتهب انا الفتكم الفت لكم كتاب عن الغيره تبقوا تقروه الخدمه هي حياه روحيه تنتقل من شخص لشخص ليست مجرد معلومات تنتقل من عقل لعقل بل هي حياه روحيه تنتقل من روح الى روح انسان ذاق حلاوه الله ويقول لكل احد ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب لذلك الانسان الذي لم يختبر الله في حياته يكون مجرد مدرس بيدي معلومات وخلصت على كده وجايز معلوماته تملا اذهان الناس وخلاص وانتهت على كده هي روح كبيره تتحدث الى روح اصغر منها لتعلمها الروحيات دي الخدمه الخدمه هي قبل كل شيء شركه مع الروح القدس لا يشتغل المدرس وحده انما يعمل مع روح الله ولذلك السيد المسيح قال للتلاميذ انتظروا لا تبداوا الخدمه لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوه من الاعالي والقوه دي ازاي تنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا ولم يبدا التلاميذ الخدمه الا بعد يوم البنتكوستي بعد ما اخذوا الروح القدس واصبحت الخدمه هي ايه شركه مع الروح القدس زي ما قال بولس الرسول نحن عاملان مع الله نحن ايه عاملان مع الله يعني ما بنشتغلش لوحدنا احنا عاملان مع الله وكلمة عاملان مع الله لطيفة شوية ومتضعة يعني مش بيقول الله يعمل معانا ده احنا اللي بنعمل معاه يعني الاصل هو الله واحنا نحن ايه عاملان مع الله الله يعمل معنا ويعمل فينا ويعمل بنا واحنا مجرد ادوات الخدمه هي عمل الملائكه وعمل الرسل والانبياء قيل عن الملائكه في عبرانيين واحد 13 و 14 بيقول أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص أرواح خادمة مرسلة للخدمة وهي عمل الرسل والأنبياء بولس الرسول قال نسعى كسفراء للمسيح كأن الله يعمل بنا الله يعمل بنا ننادي أن تصالحوا مع الله ولذلك يمكنني أن أسمي الخدمة تواضعا من الله يعني إيه تواضع من ربنا؟ يعني ربنا كان يقدر يعمل كل حاجة لوحده من تواضع ربنا ما حبش يشتغل لوحده جاء بالتراب والرماد والمزدرة وغير الموجود عشان يشتغل معاه وكما ان الخدمه هي عمل الملائكه والرسل والانبياء وعمل الكهنه والمعلمين هي ايضا عمل كل احد كل واحد لابد ان يخدم على حسب الموهبه المعطاه ليه في واحد بيخدم في التعليم وواحد بيخدم الفقراء وواحد بيخدم في التنظيم وواحد بيخدم في البيت وواحد بيخدم بالقدوة الحسنة كل واحد بيخدم الخدمة أيضا هي دين علينا هي دين علينا ونحن نريد أن نفي بالدين ليه؟ الكنيسة علمتنا وربتنا الكنيسة علمتنا وربتنا وعرفتنا طريقة ربنا واحنا علينا دين للكنيسه لابد ان نقوم به نعلم الاخرين نعلم ابناء الكنيسه اللي علمتنا قبل كده ربنا عرفنا طريقه واحنا علينا دين نعرف اولاد ربنا الطريق زي ما ربنا عرفنا طريقه الخدمه هي عطاء دائم مستمر انسان دائما يعطي في كل مكان ولكل احد طبيعه معطاءه زي الشجره التي دائما تعطي ظلا وثمرا زي النهر الذي دائما يعطي ريا وماء زي الشمس التي تعطي نورا وحراره عطاء مستمر ربنا اعطانا درس من الطبيعه ان احنا نعطي باستمرار الخدمه هي عطاء ان كنت في الخدمه بتاخد مجد بتاخد سلطه بتاخد مركز يبقى انت بتاخد مش بتعطي ما بقتش خدمه دي مش هي دي خدمه الخدمه انك تعطي باستمرار لا تاخذ انما تعطي باستمرار ولذلك نقدر نقول ان الخدمه هي خير متحرك زي ما قيل عن السيد المسيح انه كان يقول يصنع خيرا باستمرار بيدي خير لكل احد كل من يقابله ياخذ منه خيرا كان السيد المسيح كده اللي ياخذ منه شفاء اللي ياخذ منه عزاء اللي ياخذ منه تشجيع اللي ياخذ منه كلمه منفعه عظه لحياته خير انسان بيقول يصنع خيرا مثلما كان السيد المسيح وما دام الخدمه هي خير دائم متحرك يبقى لا تقتصر على يوم مدارس الأحد ولو اقتصرت على يوم مدارس الأحد يبقى الخدمة بقت تدريس بقيت مدرس مش خادم طب أنت مدرس في يوم مدارس الأحد وبقية الأسبوع بتعمل إيه؟ خادم كل واحد بيقابلك بتعمل فيه خير كل واحد يقابلك بتعمل فيه خير يقول يصنع خيره ان كنت ما بتصنعش خير في الناس يبقى يبقى انت مش خادم في شخص خدوم خدوم يعني عنده حساسيه نحو احتياجات الناس يعرف الناس محتاجين ايه دون ان يطلبوا ويعطي لكل واحد احتياجه دون ان يطلب يقول يصنع خير الخدمه هي ابوه وامومه هي امتداد لابوه الله وامومه الكنيسه ولذلك هي مملوءه بالمشاعر والحنان والحب والعطف جزء من عمل الرعايه الذي تركه الله لرجال الكهنوت وهم اعطوه لمساعدين بتوعهم من الشمامسه الصغار والشماسات الصغيرات الخدمه ايضا هي امانه ومسؤوليه امانه ومسؤوليه ليه امانه ومسؤوليه جايز الطفل الصغير اللي ربنا بعته في طريقك انت الوحيد اللي هتديله كلام ربنا فاذا ما اديتوش حاجه يبقى ضيعت الوقت إذا الواد في سن الحفظ ما اديتلوش حاجة يحفظها يبقى ضيعتها عليه. إذا الواد في سن التسليم والقبول ما خدش حاجة يبقى أنت ضيعته. دي أمانة وزنة في يدك وزنة في إيدك ربنا إديها لك ويطالبك بالمسؤولية عملت إيه في الوزنة؟ إيه اللي عملته؟ ايه اللي عملته في الوزن دي دي مسألة تتاجر بها وتربح وسعيد هو الإنسان اللي يقول كما قال المسيح في يوحنا 17 الذين أعطيتني حفظتهم في اسمك ولم يهلك منهم أحد علمتهم كلامك عرفتهم طرقك عرفتهم اسمك مسؤوليه الخدمة هي جسر بين الله والناس هي جسر بين الله والناس انت عبارة عن جسر بتوصل الناس لله وتوصل الله لقلوب الناس تاخد ربنا معاك وتسكنه في قلوب الناس وتاخد الناس وتعرفهم طريق ربنا وتقول لهم ده ابوك وده حبيبك وده فديك وده مخلصك وادي الخدمه جسر بين الله والناس ايضا جسر بين الله والناس يعني ايه يعني ما تاخذه انت من الله تعطيه للناس ما تاخذه انت من الله تعطيه للناس زي سلم يعقوب الملائكة طالعة تاخد من ربنا ونازلة تدي اللي خدته للناس ولذلك السيد المسيح يقول ايه يقول الكلام الذي اعطيتني قد اعطيتهم ده حاجه عجيبه صحيح ده انت يا رب المزخره فيك كل كنوز العلم والمعرفه الكلام الذي اعطيتني قد اعطيته فلو كنت انت مش جسر بين الله والناس وبتعطي من ذاتك يبقى الحكايه ما نفعتش الحكايه ما نفعتش لأن الخدمة ليست ذراعا بشريا ليست ذراعا بشريا دي زي سلم يعقوب بياخد من الله وبيدي ولذلك جميلة جدا الرسائل التي أعطيت للكنائس السبع الك- الرسائل اللي أعطيت إيه للكنائس السبع اللي موجودة في سفر الرؤيا إصحاح 2 وإصحاح 3 شوف يقول لك إيه من له اذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس يبقى الخدمه ليست ما تقوله انت ولكن ما يقوله الروح للكنائس وانت جنسك ايه انت مجرد موصلاتي الخادم ده مجرد ايه موصلاتي بياخد النعمه من ربنا يوصلها للناس ياخد الكلمه من ربنا يوصلها للناس من نفسك لا تعطي شيئا تقول له انا يا رب من ذاتي لا املك شيئا اعطيه لاولادك هؤلاء اعطني ما اعطيهم اياه ولما اعطيهم يبقى الكلام الذي اعطيتني قد اعطيته ولذلك في الخدمه يسمعون صوت الله من فمك يسمعون صوت الله من فمك يقول لك نسمع كلمة الله على فم فلان نسمع كلمة الله على ايه؟ على فم فلان إذا الخدمة ليست كلام الناس الخدمة ليست ايه؟ كلام الناس وإنما نقدر نجيب تعريف تاني للخدمة نقول إن الخدمة هي كلمة الله الحيه التي ينقلها الى الناس على فم الخدام على افواه الخدام لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم الخدمه هي واسطه روحيه عارفين لما بنتكلم على وسائط النعمه والوسائط الروحيه الخدمه ايضا واسطه روحيه واسطه روحيه ليست للمخدومين فقط بل للخادم ايضا ولذلك الخادم اللي بيمتنع عن الخدمه حياته الروحيه بتضعف لانه في الخدمه بياخذ تاثير روحي لنفسه كما يعطي للاخرين الدرس بيبقى ليه وليهم الدرس بيبقى ليه وليهم وايضا بيخجل من الكلام اللي بيقوله اذا ما عملش بيه بيخجل فيبقى الكلام اللي بيقوله تبكيت ليه اذا ما عملش بيه فيبقى هي واسطه روحيه للخادم ايضا وليست فقط للمخدومين هي درس لنا ولهم هي درس لنا ولهم نلتزم به درس لنا ولهم نلتزم به بس الفرق بينك وبينهم ان هم مستمعين وانت مستمع ومتكلم لكن مطالب بما تقوله لهم فالدرس ليك وليهم ماذا ايضا عن الخدمه الخدمة هي المدرس وليست الدرس. الخدمة هي المدرس وليست الدرس، لأن المدرس هو الصورة الحية للدرس. الصورة الحية للدرس. الناس ينظرون إلى حياتك وليس إلى عظاتك ولا إلى معلوماتك. ومن هنا كانت الخدمه هي القدوه والامثوله والنموذج الذي يعطى للناس في حياه المدرس الخدمه هي صوره الله تعطى للناس في شخص المدرس وفي تعليمه صوره الله بتعطى للناس ولذلك نستطيع ان نقول ان الخدمه هي تسليم اكثر من تعليم تسليم حياه مسلمه حياه مسلمه ارثوذكسيه في الحياه وفي العقيده وفي الايمان الايمان المسلم لنا من القديسين لمساله تسليم ولذلك الكنيسه الاولى كانت بتسلم الايمان ليس فقط عن طريق الانجيل والرسائل انما بتسلمه عن طريق الحياه التي تحياها هو ضروري تجيلك رساله من بولس الرسول ولا من بطرس ولا من يوحنا تقول لك القداس الالهي كذا انت بتخش تشوفه تستلمه تعرفه هي دي الحياه ايمان مسلم لنا عمليا من القديسين تسليم الحياه تسليم الصوره الالهيه تسليم الايمان النقي الطاهر الخدمه هي روح وليست رسميات روح وليست رسميات بعض الفروع تفتكر الخدمه عباره عن دفتر تحضير عباره عن غياب وحضور عباره عن افتقاد عباره عن رسميات وروح مفيش روح وجايز من جهه الروح الخدام بيتخانقوا مع بعض يبقى فين الروح الخدمه هي روح ليست مجرد رسميات الخدمه هي عمل النعمه في الخادم وفي المخدومين هي عمل الهي بمواهب يمنحها الروح القدس ولذلك نجد ان في كورنثوس الاولى 12 يتكلم على الموهبه المعطاه لكل واحد هي عمل النعمه مش عمل البشر الخدمه هي غذاء روحي يقدمه الخادم للمخدومين غذاء روحي زي ما بيقول في انجيل معلمنا لوقا اصحاح 12 بيقول يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه ليعطيهم طعامهم في حينه فانت اقامك سيدك على عبيده لتعطيهم طعامهم في حينه تعطيهم الغذاء الروحي فان كنت لا تعطيهم غذاء روحي وتديهم شويه معلومات جافه لا راحت ولا جت وجايز معلومات غلط يبقى عملت ايه دينون عليك انت مفروض تعطيهم غذاء روحي غذاء روحي في حين تعطيهم وتعطي نفسك تعطيهم وجبه دسمه من الكتاب المقدس من سير القديسين من روحانيه الطقس من روحانيه التسبحه من روحانيه الترتيل من اللاهوت من العقيدة بأسلوب روحي وده الفرق بين الخادم المدرس والخادم الروحي يعني المدرس جاي جايز يديك درس لاهوت تشعر بانك انت امام فلسفه مسيحيه والانسان الروحي يديك درس لاهوت تشعر بالروحيات الموجودة في اللاهوتيات وتشعر أن درس اللاهوت بيربطك بربنا وبيعطيك نعمة خاصة ما بيتفهمش مع عقلك فقط إنما مع قلبك مع روحك الخدمة هي قوة فعالة قوة فعالة فعال يعني ايه يعني كلمه قويه لا ترجع فارغه كلمه قويه لا ترجع ايه فارغه يعجبني جدا في المزمور لما بيقول ايه كسهام في يد جبار كذلك ابناء المتيقظين سهام بيد جبار انسان روحي والخدمه بتاعته كده زي سهم يضرب السهم يخش جوه القلب يشتغل جواه لا ترجع فارغه هذه الخدمه قوه البذره التي تنزل في الارض فتعطي حياه وتخرج ثلاثين وستين ومائة وشجرة كبيرة تستظل فيها طيور السماء دي القوة خدمة بلا قوة ليست خدمة كلمتكم كلام عمومي عن الخدمة يا ريت أدقق شوية على حكاية القوة في الخدمة القوة إيه؟ في الخدمة. الخادم الروحي خادم قوي وناجح. ليه؟ لأنه على صورة الله ومثاله. والله قوي وناجح. فلازم لما يبقى خادم يبقى قوي وناجح. خادم خدمته لابد تظهر قوتها في تأثيرها. وفي عمقها وفي ثمرها تعطي ثمرا جايز الثمر في فصل من الفصول وجايز تعطي ثمرا في الكنيسه كلها لانها خدمه قويه بتنتشر يعني جايز انت تؤثر في الطفل والطفل ياثر في بيته انت بتخدم الشاب والشاب يترك تأثيره في أسرته فبتتسع الخدمة واحد قال اعطني أطفال العالم أجعل العالم كله مسيح أنت بتترك تأثير في الطفل والطفل بيكبر بيبقى حاجة تاني أقول هذا الكلام وأنا متأسف في قلبي لأن كثير من فروع الخدمة نبص نلاقي مثلا عندهم في ابتدائي 300 في اعدادي 200 في ثانوي 70 30 والعدد بيتناقص بيتناقص بيتناقص ولما يكبروا يبقى شبان ندور عليهم ما نلاقيهمش زي ما قلت مرة احنا عاملين زي ناس بيربوا كتاكيت عشان تاكلهم العرسه بيروحوا فين العيال كل ما بيكبروا بيروحوا فين ده مفروض كل ما يكبروا كل ما ينمو في الروح كل ما يكبروا كل ايه كل ما ينمو في الروح لكن انت بتخليهم كل ما بيكبروا كل ما بيبعدوا هنا نقول ان الخدمه لم يكن فيها قوه الخدمه لابد ان تكون قويه نقرا الكتاب المقدس نلاقي خدمة الاثني عشر رسولا في مزمور 19 يقول عنهم ايه الذين بلا قول ولا كلام إلى أقطار المسكونة بلغت أصواتهم إلى أقطار المسكونة خدمة زي خدمة يوحنا المعمدان يوحنا المعمدان كان إنسانا قويا عشان كده ورد عنه في لقا واحد 17 انه اتى بروح ايليا وقوته بروح ايليا وايه وقوته مسافه ست اشهر خدمه او سنه خدمه استطاع ان يعد لله شعبا مستعدا استطاع في المده القصيره ان يعمد الاف ومدن ومدن بحالها يتعمدوا ويمتلئوا من من حياه التوبه استطاع ان يكون الملاك الذي يهيئ الطريق قدامه ويرد قلوب الابناء الى الاباء شغل واحد زي بطرس عظه واحده يعمد فيها 3000 واحد ايه القوه العجيبه دي قوه مش معقوله واحد زي بولس الرسول في خدمه اقل من 30 سنه كان خدم في اورشليم وخدم في انطاكيا وخدم في قبرص وخدم في اسيا الصغرى وخدم في بلاد اليونان وخدم في ايطاليا واسس كنيسه روما وربنا قال له كما شهدت لي في اورشليم ينبغي ان تشهد لي في رومي ايضا ايه ده جبروت جبروت الروح القدس حل عليهم كالسنه من نار تحولوا الى جمرات من نار تقاذفها العالم فاشتعل العالم كله نارا منين من الناس كلهم قوه واحنا الخادم فينا يبقى ماشي جنب الحيطه وما بيعملش زيطه ايه دي يخش في الخدمه ومش قادر على فصل بتاع 20 ولد ولا 30 فين الخدمه بتاعتك عملت ايه نلاقي كنيسة فيها سبعين تمانين مئة خادم 200 خادم مش قادرين نطلع منهم واحد مكرس يبقى قسيس تبقى خدمة ضعيفة وغلبانة ومسكينة وعايزة لها دي, دي عندها عندها أنيميا صحيح أنيميا روحية عايزة نقل دم دم روحي جديد يخش فيهم امال ايه اللي 200 خادم مش قادرين نطلع منهم واحد فين القوة دي فين القوة اللي موجودة في الخدمة أو خدام على مستوى خادم فصل لما ندور على واحد يتكلم في اجتماع الخدام ما نلاقيش نتكلم ع... ندور على واحد يتكلم في اجتماع الشبان ما نلاقيش ندور على واحد يتكلم في مؤتمر مدارس أحد ما نلاقيش إيه الحكاية خدمة خالية من القوة أنا عايزكم تبقوا أقوياء ربنا يسوع المسيح بيقول إيه أكتب إليكم أيها الشباب لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير لازم أولاد الله يكونوا أقوياء ولازم خدمتهم تبقى قوية لأن الله لأنهم صورة الله والله قوي يقول لك يمين الرب صنعت قوة يمين الرب رفعتني يقول له ايه لبس الرب القوة وتمنطق بها يقول له تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار استله وانجح واملك قيل عن داوود النبي انه جبار بأس وقيل عن جدعون انه جبار بأس أولاد الله الأقوياء كالسهام في يد جبار الخدمة لازم تكون قوية خدوا واحد زي استفانوس كان شماس بلاش تقول لي واحد رسول ولا شخص كبير ده شماس ايه حكايه الشماس ده نشوف حكايته ايه بيقول عنه الكتاب اما استفانوس فاذ كان مملوءا ايمانا وقوه كان يصنع عجائب وايات عظيمه في الشعب فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين والقيروانيين والاسكندريين ومن الذين من كيليكيا واسيا يحاورون استفانوس ولم يقدروا ان يقاوموا الحكمه والروح الذي كان يتكلم به عشان كده قالوا وكانت كلمه الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في اورشليم وجمهور كثير من الكهنه يطيعون الايمان جو كان جبار كنيسة في أيام الرسل كانت كنيسة قوية الروح القدس بيعمل فيها بقوة وبيقول عنها الكتاب إيه؟ إن ملكوت الله قد أتى بقوة ملكوت الله قد أتى إيه؟ بقوة يجي واحد يقول لي فلان اسمع فلان هيسيب الكنيسة فلان هيضيع أقول له أمال خدمتكم أنتوا فين؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ بتلعبوا ولا كل واحد ماسك فصل وكامش فيه دي خدمة دي احنا ايامنا بنعمة ربنا كانت الخدمة اقوى من كده مئات المرات بصراحة ده احنا كنا في فرع من الفروع انا كنت بدرس في ثلاث فروع في وقت واحد الفرع الاساسي منه كان في كنيسة مار انطونيوس شبرا وفرع تاني كان في العذراء في روض الفرج وفرع تاني كان في بيت مدارس أحد في روض الفرج ودرست أيضا في مهمشة ودرست في مارمينا في شبرا ودرست في ما كانش فيه مسرة كان فيه جمعية النهضة الروحية كنا بندرس فيه المهم إن فرع مدارس الأحد اللي كنا فيه في أم أنطونيوس كان فيه ولا 30 40 واحد يصلح يبقى قسيس بدون مبالغه كده يعني بس المطرنا ايامنا ما كانوش بيرسموا من مدارس الاحد واحنا دلوقتي بنرسم منكم وندور على حد فيكم يصلح اللي كمشان واللي تعبان واللي دبلان واللي تقلان لا لسه لما آه ما جاش الوقت لما يجيني دعوة طب حاضر أنا هقول لربنا يبعت الملاك مخيل يزورك إن شاء الله علشان تيجي وإن ما كانش ملاك مخيل نبعت لك الشروبيم ولا الصاروفيم عشان يقنعوك عشان يقنعوك القوة اللي تكون موجودة في الخدمة القوة هي طبيعة الخدمة مش قلت لكم الملائكة أرواح مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا خلاص في مزمور 103 يقول باركوا الله يا ملائكة المقتدرين قوة رسله كان عندهم قوه كل الذين خدموا كانوا بهذا الشكل بولس الرسول يقول في أفسس ثلاثة آية عشرين القادر أن يفعل كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا ومرة تاني يقول بحسب عمله الذي يعمل في بقوه في كلوسي واحد تسعة وعشرين نلاقي بولس الرسول في الرسالة إلى عبرانيين إصحاح 11 يتكلم على القوة التي كانت لرجال الإيمان اللي سدوا أفواه أسود وأطفأوا نيران عملوا أعمال عجيبة من الآيات الجميلة عن القوة ربنا بيقول عن زربابل في زكريا أربعة ستة يقول من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا يعني ما يجيش واحد يقول عوائق الخدمة عوائق خدمة إيه يا حبيبي ده بيقول من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا يعني يندسر على الأرض كده يمشي فوقيه كده ده جبروت ولاد الله الأقوياء نسمع عن قوة الشهداء نسمع عن ألوان كتيرة من القوة قوة الحب وقوة الكلمة وقوة التأثير والإقناع قوة الروح حاجات كبيرة كده كفاية كده اتفضل صلى